الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فما زال حديثنا حول آيات القصار من كتاب الله جل جلاله وكنا قد توقفنا عند قوله تعالى في سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح هذه الصورة هي صورة مدنية أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وهذه الصورة ترتيبها في المصحف بعد صورة الكافرون يعني وانت بتقرأ هتلاقي صورة الكافرون ثم صورة النصر أهل العلم الذين يتكلمون في علم يسمى علم المناسبات يعني هل هناك مناسبة بين هذه الصورة وتلك الصورة يبدأ العلماء يتكلموا في نهاية صورة الكافرون كان في وضوح وتمايز عالي جدا صح لكم دينكم ولي دين إذا إذا جاء نصر الله الفتح جاء نصر الله والفتح جاء متى عند التمايز يعني يا مسلمين لن تتمكنوا من الانتصار ولن تتمكنوا في هذه الدنيا إلا بعدما يحدث التمايز والمفاصلة الواضحة فده أول مناسبة في مناسبة تاني آه العلماء يقولوا إيه صورة الكافرون أتت بعدها صورة النصر والنصر يعني في معركة وفي احتدام في صراع في مدافعة صح كأن الله يربيك ويعلمك ويغرس فيك الوحي أن ثم معركة بينك أيها المسلم وبين أهل الكفر لازم فيه تدافع ولازم فيه احتدام ففكرة أنك تتمنى أو تتخيل دين دين الإسلام بلا أعداء ده وهم فالأصل أن ده هيحدث هيحدث فإذا جاء نصر الله الصورة اللي بتتكلم على النصر قبلها قالت لك إيه خلي بالك لابد من مفاصلة سورة النصر من أواخر سور القرآن عشان الوحي يربيك لو انت عاوز نصر زي ده اه ارجع بقى شوف البقرة علمتك على ايه والآل عمران والنساء وكل اللي وراه كل ده إذا عشت عليه وأمنت بيه وتمثلت بيه يجي النصر لكن انك عاوز نصر بلا ارتباط بالوحي هيهات هيهات هيهات من الحاجات الجميلة قوي ان القرآن وانت بتقرأ وتتدبر القرآن القرآن يطوف بك سورة الكافرون تاخدك فين انت قاعد في مكة وشايف ايه المفاوضات تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة يا محمد وبتاع صح وقاعدين نفاوض طيب سورة النصر بتقول لك ايه بقى قاعد في المدينة والوفود داخل عليك فانت سبحان الله قلبك وعقلك بيجيب المشهدين ميزة القرآن ان بيطوفك طوفك مرة فوق تبص على العرش والملائكة حول هذا العرش تسبح ومرة واحدة تنزل الأرض وتشوف سبحان الله البحار فيها ايه والسفن اللي ماشية والفلك واللحم الطري كل ده والقرآن ايه يطوف بك عشان كده ميزة القرآن وانت بتقرأ بتفكر يختصر لك الزمان ويجمع لك المكان يبقى قدام عينك كده شايف كل حاجة ودي من بركات الوحي الصورة اللي بعد النصر صورة ايه تبت يدا دي فين دي كانت في مكة ولا في المدينة ولا كانت الطائف كانت فين في مكة صح كان لسه بيقول لهم ايه تعالوا تعالوا اقول لكم لما ربنا قال له انذر عشيرتك الاقربين فجمع اهله وبدا يتكلم معاهم قال له يا عم تبا لك سائر اليوم قال لي هذا جمعتنا يخ انا فاكرك هتجمعنا عشان حاجه يعني هناكلها حاجه هنشربها حاجه يعني متعلقه بالدنيا جايب لي بقى وربنا والتوحيد والكلام الايه ده فمش عارف في حد يسمعه حتى عمه اقرب الناس صح كأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاكر يا محمد والوفود داخلين عليك اهو فاكر زمان عشان كده القرآن يربيك وانت بتقرأ انت بتقرأ دلوقتي تحت التكييف وانت رايق فوانت بتقرأ سورة النصر وخلاص وقدامك السورة والقرآن يقول لك شفت لما حصل النصر ده آه فاكر بقى اللي حصل زمان أيام المثل فكأنك تقول إيه فعلا هو مين اللي عمل الكلام ده الصمد قل هو الله أحد فتيجي بقى تلاقي الصور كلها انسجمت تطلع من النصر كده تتذكر الماضي فتنكسر وتعلم أن الصمد هو الذي مكن لك بس أنت هتتساب ولا هيبقى ليك أعداء هيبقى ليك أعداء صح ليل نهار أعداء خفية وأعداء ظاهرة عشان كده أنت محتاج تستعيذ بي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس خلصت ارجع تاني من أول وجديد فالقرآن علم المناسبات ده علم جميل أوي يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح هذه الصور من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ودي آخر صورة كاملة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم والصورة دي سماها العلماء سورة التوديع لأن فيها إيه؟ نعي النبي صلى الله عليه وسلم فين النعي هنا؟ ابن عباس حبر هذه الأمة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ان إيه؟ ان ربنا يرزقه فهم خاص ان يعلمه التأويل ولذلك تلاقي الصحابة يقول لك فلان آه عالم فلان كذا يجي عند ابن عباس يقول لك ايه الحبر ابن عباس هو اللي واخد اللقب ده الحبر يعني ايه الحبر يعني صاحب العلم الايه الواسع المادة دي عموما مادة الحاء والباء والراء عما بتكون في جملة تعرف ان في اتساع يعني البحر في اتساع في المية صح ففي حاجة واسعة طب الحرب مش اتنين بس بيتقتلوا يعني لو في اتنين بيضربوا بعض يقول لك ايه خناقة صح طيب هيبقى بقى ايه دولة بتخبط دولة يقول لك ايه حرب ليه ان القتال ايه شديد يقول لك تعالى يا عم المكان ايه رحب واسع فشفت جمال اللغة العربية تلاقي جملة واحدة تلاقي مليانة ايه فيها اشتراك رغم ان الكلمات مختلفة بس الالفاظ اصلها البنية واحدة فعشان البنية واحدة تجمعها كده حتى وانت بيقول لك ايه الحبر وقع على الجلابية طب ليه سمي الحبر كده لأنه هو مش مجرد نقطة بيحصل إيه انتشار واتساع فدايما اللفظ ده فيه إيه فيه رحرحة كده زي الناس اللي مرحرحة دلوقتي كده فهذا اللفظ لفظ فيه معنى الاتساع ايه اللي جابنا هنا حد واخد باله ايه اللي احنا وجبنا البحر وال... ايوه ابن عباس الحبر عشان قلت لك في ناس مرحرحة كده ابن عباس رضي الله عنه كان حبر الصحابة كان دقيق الفهم وكان عمر رضي الله عنه بيقرب منه الكفاءات فكان دايما يربي ويقرب من أصحاب الكفاءة العالية فكان من ضمنهم مين ابن عباس وكان عمر ليه مجلس بيقعد فيه أشياخ بدر ده الناس المخمخة أوي واللي ليهم سبق ما أنت هتقعد بناء على إيه كل واحد ليه سيرة ذاتية إيه السيرة الذاتية بتاعت الناس دي شيوخ بدر وشيوخ بدر واخدين صك بالأمان والنتيجة بتاعتهم طلعت اعملوا فإيه فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم ذلك فشوف بقى اما واحد تبقى إيه نتيجته كده طلعت ودول عما نتيجتهم كانت بتطلع بيزدادوا بذلا لا يتكئوا عليه يعني ما تحصلش على كده لو انت شفت رؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه محمود انت في الجنه ومن السابقين ومن اوائل من سيدخل هتصلي الفجر ما النتيجه طلعت خلاص اصلي ليه في واحد يزداد شكرا وبذلا صح يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور جدا لما قال ان في سبعين الف يخشوا الجنه بلا حساب ولا ايه ولا عذاب ففي واحد رفع ايده كده وقال له يا رسول الله سأل الله أن أكون منهم حد فاكر اسمه عكاشة بن محسن فقال له إيه أنت منهم قدامكم كلكم شفت أهو لا عذاب ولا إيه حساب بس سلام عليكم بقى إيه سؤال الله أنا إيه خلاص أنت اللي قلت لي أنتوا عارفين عكاشة ده إيه اللي حصل مات شهيدا يعني مات فين في المعارك عشان كده الثناء ده بيدفع الناس النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لخالد بن الوليد أنت سيف الله عمل ايه خاض أكتر من 100 معركة و100 احتكاك على طول اتحرك سبحان الله فعمر بيقعد دايما قريب منه مين الكبار شيوخ بدر بس في شاب صغير كده قاعد وهو مين الحبر ابن عباس الصحابة برضو مش أنبياء يعني ومش ناس معصومة وبيحصل في قلوبهم زي ما بيحصل إيه في قلوب الأفاضل اللي بيسمعوني عادي يعني هم بشر يعني ففي ناس وجدت في نفسها إن ابن عباس بيقعد معاهم حتى قالوا إيه لنا أولاد مثله مش معنى هو اللي يقعد يعني وده شيء فطري صح شيء فطري ولا مش شيء فطري شيء فطري يعني تلاقي كده ايه الشيخ اللي بيصلي بيكم في الجامعة عاوز ابنه يبقى شيخ وهو اللي عاوز يصلي فالشعور ده عادي كان موجود في الخليل صح أما سيدنا إبراهيم قال ومن ذريتي وأنا برضو إيه يبقى من ذريتي ربنا إيه قال له لا لا ربنا لم يعاتبه في الطلب لأنه طلب فطري ولا مش فطري دكتور الجامعة عاوز ابنه إيه جميل إن هو يكون شعور فطري ده عادي بس يا ريته يقف هنا لكن ينجحوهم ويرسخوهم ويدوهم كل حاجة هنا بقى يبدأ الإشكال الشعور ده أن يكون موجود أن ابنك يخلفك في مكانة دينية أو دنيوية هذا لا تلام عليه لأن ده شعوري فطري بامتياز فهم قالوا مش معنى ده اللي يقعد عمر كان يقول ايه ده أمير المؤمنين مفترض يقول ايه هي كده ولا عاجبه عاجبه مش عاجبه يطلع بره القعدة دي أنا شايف كده وانتوا دايما هتدنكوا عندكم الحسد والغل والحقد ومش عارف ايه وسيبوهم وياخدوا مساحتهم انتوا هتاخدوا دوركم ودور غيركم ولا ايه؟ لا لا لا عمر رضي الله عنه عمل عمل ايه عمر؟ عمل سؤال كده قدام الناس في القعده مشكلة السؤال ده ان ابن عباس هرشه وعرف ان هو يريد بالسؤال ده انه يظهر مكانته يقول جلست عمر في مجلس كان يحدث يجلس فيه شيوخ بدر فقال عمر سائلا ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح طبعا الصورة دي كلها ده احنا عارفينها ده احنا لو كنا قاعدين كنا اتكلمنا فبيقول تقولوا ايه في الصورة دي فكلهم دنهم يتكلموا وقال ابن عباس وعلمت ماذا يريد انا فهمت كويس قوي هو عاوز ايه ده الذكاء ابن عباس صح قبل ما تقول ذكاء ابن عباس قول لدعوة رسول الله له صلى الله عليه وسلم هو أدركته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فابن عباس بيقول كل واحد بدأ يجاوب وعمر يعدي يعدي جه ابن عباس قال ما تقول فيها يا ابن عباس تقول فيها ايه قال أقول هذه الصورة فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصورة دي فيها إشارة لموت النبي صلى الله عليه وسلم طبعا انت استشعر لو انت قاعد القعدة دي فين موت النبي هنا فعمر قبل ما يجاوب وقبل ما يعمل يقول ايه والذي نفسي بيده اني لا اقول مثل ما تقول انا برضو ده اللي انا ايه هذه الصورة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت روايات أن الصحابة قالوا نعيت له نفسه وفي رواية أن عم النبي العباس بكى فقال ما يبكيك يا عباس قال نعيت لك نفسك يا رسول الله نعيت لك نفسك خلاص النعي جه طب وهي فين النعي هنا قال لك الآية فيها اكتمال الايه الدين لأنها نزلت برضو أيام ايه اليوم أكملت فبيقولوا إن الآية دي فيها إيه الصورة فيها كمال الدين وقد فطر الله هذا الكون على أنه إذا جاء الكمال بدأ النقصان هو ربنا وضع في الدنيا دي كل كده حاجة أي حاجة تصل الذروة تبدأ إيه فيها نقص لذلك في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه في واحد قال إيه أنا كانت دايما ناقة النبي القصواء تسبق أي ناقة في يوم من الأيام في واحد أعرابي حط الناقة دي في دماغه وبدأ يسابق بناقته ناقة رسول الله فالراجل فاز فهم الصحابة به عايزين يضربوه شوفوا حبهم للنبي الدرجة ايه وانت تسبقها ليه انت انت ايه اللي في دماغك سبحان الله فهدأهم النبي وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى كتب على كل شيء بلغ الذروة إن يبدأ إيه؟ التناقص حتى ده فيه نحن شوف أنت قوتك أول ما تبقى بقى ذروة القوة ودماء الشباب وبتاع والعظمة والصحة تبدأ إيه برضه نرجع تاني الشيخوخة والسن الكبير وخشونة الركبة والرجل ومش عارف أصلي وأنا واقف ربنا يحفظ الجميع ويجمع لنا ولكم بين العفو والعافية فيبدأ الإنسان يضعف يضعف هو كده الاكتمال بعده إيه الضعف والنقصان فالصحابة إيه قال لك أن الصورة دي فيها الإشارة دي وقد كان الصورة دي من البداية بتقول لنا أن النصر نصر مين نصر الله إذا جاء نصر الله نصر الله فالنصر مش بيجي آه أنت قم بما عليك ولا عليك أنت بتقوم بالأسباب لكن مش أنت اللي مسؤول عن النتائج يوم القيامة هنتحاسب على السعي ولا على النتيجة ها احنا بيننا وبين بعض بنحاسب بعض على ايه على النتيجة احنا اما عبودة اداك المفتاح وقال لك ان بكره انت تعبان تروح انت بدري او انا هتأخر شوية تفتح المسجد وتأذن الفجر انت ظبطت المنبه وعملت كل حاجة وصحيت وانت نازل يا سيدي ايه اللي حصل اتكعبلت المفتاح طار منك على السلم طار مش لاقيينه ما فتحتش الجامع يجي الناس بتعذرك ولا بتلومك فين المسجد ومش عارف ايه وراحت علينا الفجر ومش عارف ايه واللي ساهمت في اضعاف ال... الناس ما سمعتش النهارده الاذان يلي ساهم يلي حجبت الناس النهارده عن سماع الاذان يا جماعه هتكفروني والله المفتاح واقع مني والدنيا ضلمه مش شايفه طبيعه الناس تروح لدكتور كده تقول له والله انت شايفني طول السنه انا اول واحد قاعد في المحاضره عمري ما غبت ولا محاضره ومسلم كل الشتات بتاعتي وحضرتك شايفني اكتر واحد بذاكر كنت دايما اسالك يقول ايه دخلت اللجنه اصلا انا امي وابويا وزعلوا مع بعض كنت بصالحهم وامي قالت تحرم عليا لو سبتني وانا في الوقت ده خليك والد عند الست الوالده انت ساقط لكن يوم القيامه لا وان ليس للانسان الا أسع عشان تعرفوا رحمة ربك إنك تشتغل آه بس النتيجة حصريا مالكش علاقة بيها مش بتاعتك عشان كده دي من الحاجات الآيات المريحة الآيات اللي تديك طاقة نفسية وسكينة رهيبة ليه؟ أنا مش دوري أغيرك أنا مش مخلوق عشان ربنا اداني أدوات اللي أنا أغير الخلق لا أنا ليا دور اللي أنا إيه؟ أدعو الخلق أما تغييرهم مش بتاعتي أنصحك أذكرك تنصحني تذكرني لكن في حد يغير التاني حصريا عندنا فاحنا بنبذل لكن النصر عند مين مش بتاعنا إذا أتى نصر الله إذا جاء يقولوا إن الإتيان بيكون فين في الأمور المعنوية تؤتى الحكمة تؤتى الأشياء المعنوية لكن الحاجات الحسية يتقال عليها إيه مجيء جاء هنا ذكر الله النصر والفتح بصورة فيها ليه فيها صورة حسية عشان يقول لك هيجي وهتشوفوه زي ما انتوا بتشوفوا الحاجة الحسية الواضحة إذا جاء نصر الله والفتح النصر فيه المغالبة لكن مش شرط ان يكون فتح يقول لك ايه وانتصرنا عليهم يعني احنا انتصرنا على الكفار في يوم بدر صح لكن تمكنا من مكة خدنا بلدهم لا الفتح اسمه فتح مكة الفتح اللي فيه التمكن النصر فيه غلبة لكن الشرط ان يكون فيه تمكن من بلاد ايه هؤلاء إذا جاء نصر الله والفتح هذه الصورة وهختم بالفايدة دي ونكمل المرة القادمة بتعلمنا أشياء الآية دي تعلمنا حاجتين نستفيدهم منها أول حاجة ألا تعجب فالنصر نصره وليس نصرك اوعى تكون فاكر ان الموضوع ده بتاعك انت هو مين اللي من عليك ومين ال... عشان كده الصورة جاية تقول لك ايه اما يجي النصر نعمل ايه فرح المؤمنين غير فرح غير المؤمنين احنا بنعبر بافراحنا وسعادتنا وانتصاراتنا ازاي مش بنضرب احنا شماريخ وندننا هي وبس وهات مش عارف زي الناس النهاردة اللي بتيجي تعبر نفسها في الفرحة يجيب حاجات مسكرات ويشربها صواريخ ويفزع الناس انتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فزع مسلما فزعه الله يوم القيامة تبقى مبسوط انت وبتلعب مع جده يوم العيد كده تروح حاطط صاروخ تحت الكرسي وتجري وجده يتنفض صح واو ايه وبتاع وماما مبسوطة ان جده ايه حاج مصورينه ونرفع الصفحة للعيلة والله لا تترفعوا كلكم يوم القيامة ان لم تتوبوا حتى لو هو يعني ضحك بعد كده بس فزع من فزع مسلما انتوا عارفين يا جماعة في الشرع لو فزعت واحد يعني وهو ايه وبال على نفسه العلماء يقول لك تعالى بقى لو في قضاء شرعي استنى بس انت عملت في الراجل ده كده اه خليته يبول على نفسه اه في هدية شوف بعض الناس اتبسط ولا ايه طب يا ريتها تتعمل في ايه عشان اللي ايه ادفعه الدين شوفوا الدين قد ايه انت عظيم وقد ايه انت ليك مكانه لدرجه اللي فزعك ربك سبحانه وتعالى يتولى ان يدفع عنك فيهدد كل واحد يفزعك عشان كده الاسلام بيهذب الانام يهذب الانسان زي تلاقي دايما حتى وانت بتحاصر المجرم انا عاوز احاصره بقدر الإمكان لا أفزع أهله ما أهله مش واحد تاجر مخدرات والظباط رايحين يجيبوه من البيت ليه بنته وليه مراته وليه بتاع غلابة ما لهمش دعوة صح ما لهمش ذنب فتلاقي الإسلام يقول للظابط اللي رايح يجيب الراجل بتاع المخدرات ده حاول تجيبه بأقل درجات الفزع فشوف سبحان الله ولذلك تلاقي حتى في في الحاجات الأمنية لو هم بيربوهم ويدربوهم يدانوا يقولوا ايه انت تستعمل ايه الأول وتحاول الأول تعمل واحد واثنين وثلاثة ما تخترقش إلا لما يحصل كذا ممنوع استعمال النار إلا لو كذا وكذا وكذا وكذا وكذا الحاجات دي كلها دينك بيأمرك بيها ليه؟ عشان الأصل ديننا ده دين سلام ودين الأمن والأمان إنك تأمن كل مسلم فشوف سبحان الله فالآية دي بتقول لك إنك الفرح بتاعك وانتصاراتك اللي ربنا من عليك بيها تتعامل معها إزاي بالتسبيح فسبح بالاستغفار إنك تتذكر اللي من عليك ولذلك دخل النبي مكة وهو إيه واضع رأسه ينظر إلى الأرض متواضع مش يقول إيه خلاص بقى وانتصرنا وعملنا صلى الله عليه وسلم الحاجة التانية اللي في الصورة في الآية دي إنك بتقولك أنت إيه دورك مع نصر ربنا هل أنت عايش كمسلم إنك تنصر هذا الدين ده أنت مشغول بيه ولا لأ طب إزاي أنصر دين الله وإيه اللي ممكن أنا أعمله خلينا إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله نتطرق لهذه الأمور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم